السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم ما زال حديثنا في هذه السلسلة التي أسأل الله أن يبارك فيها عن صناعة النبي صلى الله عليه وسلم عمن صنعوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بهم والتحلي بأخلاقهم والتملي بسيرتهم وأسأل الله أن يثبتنا على ما يحب حتى نلقاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اليوم مع صحابي جليل هذا الصحابي من الأوائل من أوائل من أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع النبي حيثما حيث لم يكن معه أحد كما قال صلى الله عليه وسلم عن خديجة آمنت بي إذ كذبني الناس جميل إنك تكون مع الناس في البدايات لأن الإسلام أثنى على من يكن مع يعني ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى للإنفاق والبذل والجهد والجهل في البدايات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا بالسبق والصدق فيجعلنا وإياكم من السابقين في الاتباع بإحسان إلى يوم الدين في حديث قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح وهو عن سالم بن عبد الله بن عمر هذا الحديث يعني أثر خاص بابن عمر أن شاعرا قال عند ابن عمر وبلال عبد الله خير بلال فقال له ابن عمر كذبت ذاك بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال رسول الله خير بلال اليوم نتكلم عن خير بلال عن خير بلال وهو بلال ابن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعرفون عن بلال غير أنه حبشي وأنه مؤذن النبي ماذا تعرفون عنه غير هذا في علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كان مسؤول حاجات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دقيقة جدا منها الأذان في حاجة كمان كان هو مسؤول خاص كان دي كانت من الخصوصيات بتاعته يعني كلما رأيت الشيء ده تجد بلال احنا اتفقنا ان بلال المؤذن فهو مرتبط بالأذان جميل يبقى شيء مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة كمان كان هو المسؤول عنها هو المسؤول عنها هو كان مسؤول عن حاجتين مسؤول عن الآذان ومسؤول عن أمر آخر ستعلمون الآن إن شاء الله فبلال هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام يعرف يعني ايه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو مؤذن النبي كان يأذن واللي يدخل على النبي ويخبرهم بالصلاة وديت هتتبع موضوع الأذان يعني فهو بلال كان مسؤول التوقيت مع الأذان اه فديت الاثنين هنعتبرهم حاجة واحدة لكن في حاجة تانية جوهرية وده إن شاء الله يكون موضوع اللقاء اليوم هنتكلم عن شيء خاص ببلال في هذا الأمر الثاني فبلال مؤذن النبي يعني مؤذن رسول الله تعرف يا جماعة عما يبقى في واحد مؤذن للنبي يا يعني يعني النبي بيسمع أذانه يعني النبي النبي طبعا مسجد بيته بينه وبين المنبر مفيش يدوب جدار فعرف ان كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم تستمتع أذنه بصوت الشجي الألمعي الندي بلال يا حاجة عالية أوي يا جماعة إن يوميا نسمع صوته ففي علاقة وجدانية عالية جدا جدا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين الصحابة فحاجة جميلة والسيرة بتاعته من أروع سير النضال في سبيل الاعتقاد والمبادئ سيرة عما تقرأها تحس قد إيه إن إحنا بعاد عن عن هذا الجمال الندي سواء في الصوت أو الفعال قصة لا يمل الزمان من ترديدها مهما رددناها لا تشبع الآذان من سحر نشيدها قصة بلال كلنا عارفينها لكن سبحان الله كما أنه صوته كان يتجدد مع كل أذان قصته كلما تليت تجددت في القلب وإيه وفي الصدر والجنان فيها دايما في تجدد معاني تجدد حضور فرضي الله عن بلال صاحب النشيد اللي هيجي معانا إن شاء الله نتكلم عليه أما يجي وقته لأنه كان ليه نشيد جميل قوي النشيد ده رغم إن هو كان بسيط خالص لكن كان نشيد علوي يعني وهو بيقول لهم أحد أحد إيه اللي كان في قلبك يا بلال عشان تعمل الكلام ده بلال رضي الله عنه كان يدعى والده رباحة وأمه كانت تدعى حمامة وهي أما سوداء من إماء مكة وكم من إنسان يعني ظاهره ظاهر بشرته سمراء وقلبه كالسحاب في البياض قلبه كماء الإيه المطر فكان والدته سوداء من إماء مكة ولذلك كان بعض من اسود قلبه ينادي عليه بابن السوداء بلال وده هنشوف قد ايه ان شاء الله عما نتكلم في السراج المنير من الاشياء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم والمشاكل التي تعامل معها النبي في العالم وهي مشكله العنصريه مشكله العنصريه ديت مشكلة مشهورة جدا في العالم والكل بيتكلم عن الإنسان ده عنصري والبلد دي عنصرية ومش عارف إيه المهم كلنا بنشتكي من العنصرية ومحدش بقى عارف مين فينا العنصري يعني تلاقي الكويتيين بيشتكوا والمصريين بيشتكوا والأوروبيين بيشتكوا كله كله بيشتكي طب هم من الم إيه من الشاكي ومن المشكي فتحس إن إيه زي كده إيه القصة اللي بيحكوا فيها إن الشيخ كان بيدي الدرس وبيتكلم بقى عن الزهد وكده يعني فقعد يتكلم عن الجنة والنار والذنوب والحاجات ديت فالناس تأثرت فبكت وهو قاعد بقى بيشرح بيشرح بيشرح فخلص الدرس والناس بتسلم عليه وبتاع ملقاش الكتاب وما زالت الدموع تعلو وجوه هؤلاء فقال كلكم يبكي فمن سرق كتابي طيب هو مين اللي سرق بقى الكتاب يعني كلكم يبكي فطب الكتاب فين طيب فنفس الكلام العنصرية دي تلاقي الكل بيشتكي ليه بقى لأن مفيش ضابط هي العنصرية عندي أنا كمصري لها معنى غير الكويتي غير الخليجي غير الأوروبي الأمريكي غير غير غير فكل واحد عنده تصور ذهني عن العنصرية واخدين بال حضراتكم ودي طبيعة الدماغات البشرية ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل علينا دستورا يكون ينبغي أن تكون له السيادة ليه؟ ليه إنما السيد هو الله لأن كلامه ينبغي أن هو الذي يسود وحكمه الذي يسود ليه بقى لأن أي قانون أرضي اللي عمله مين مخلوق ولا خالق أي قانون أرضي دلوقتي اللي عمله مخلوق ولا خالق عمله مخلوق صح طيب أنا معلش يعني ليه مخلوق يحكم فيا ما أنا زي زيك إيه اللي أنت سابقني وما تجاوبش على الإجابة ديت وأنت مستحضر إنك قاعد في دولة عربية لا يا سيدي ليه المخلوق الأمريكي كلامه هو اللي يمشي على المخلوق الألماني أنت دماغ وأنا دماغ وأنت يعتريك النقص وأنا يعتريني النقص أنت شايف نفسك إنك دماغك ذرية أنا شايف دماغي نووية إذا من رحمة الله أن أبطل كل الأحكام الأرضية وقال لابد أن يحكم البشر شيء خارج عن البشر ولذلك كلما ابتعدنا عن المفهوم ده كلما حصلت الدربكة وشوفوا على وجه الأرض كل الحروب اللي تمت سببها إيه؟ هو الإجابة دي لمن تكون السيادة أمريكا بتحارب دول كتير قوي وعاوزة تكون لها السيادة الصين بتطلع دلوقتي ليه؟ وعاوزة تفرض على الناس لمن لهم السيادة فرنسا وفي دول أفريقيا والكلام ده الصراعات كلها هي السيادة السيادة لمين؟ أنا شايف الرأسمالية واحد شايف الديمقراطية واحد شايف الاشتراكية واحد شايف مش عارف ايه فبتاع الاشتراكية عاوز هو اللي يسود والتاني عاوز هو اللي يسود والجنس الآري هو اللي يسود وهكذا فتيجي الصراعات لكن الرب جل وعلا سبحانه وتعالى يلغي هذا الباب لذلك نفس الكلام في مفهوم العنصرية النبي صلى الله عليه وسلم كيف قتل العنصرية شوفوا الحلقة النبوية تدخل دار الأرقم من الأرقم تلاقي على اليمين أبو بكر القرشي عريق النسب والسيادة ثم تنظر بجواره فإذا تجد ابن مسعود الإنسان البسيط الغلبان راعي الغنم غلام بسيط ثم تجد بلال حبشي شاب شديد السمرة عبد قاعد في المجلس وتجد مصعب بن عمير مين مصعب ده أطرف شاب في مكة وأجمل شاب في مكة وأعطر شاب في مكة تلاقيه قاعد في الحلقة وتلاقي صهيب الرومي جاي من عند الروم وتلاقي إنسان بعد كده في المدينة فارسي قاعد معاهم في الحلقة فتلاقي الفارسي جنب الرومي جنب كذا جنب كذا من الذي فعل هذا هو الدين ده دين فعل هذا الأمر فتلاقي هذا الإيه القرار وتلاقي لا أقول المساواة لكن تجد العدل تجد العدل العدل الذي يحكم هذا وذاك سيدنا أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا فالباب ده عما تيجي تشوفوه تلاقي بقى فعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم طب اللي أنا بقوله ده سهل وحاسين إن هو سهل صح وموجود في كل حتة في الدنيا وبيننا وبين المسلمين معيار هو ده اللي موجود واحنا بنعامل بعض بالطريقه دي اليس كذلك ما تجاوبش اهدى شويه يعني انا لو سكنت النهارده في كومباوند معين وانا راجل بسيط غلبان او انا مش راجل بسيط ولا غلبان لو انا سكنت كده شايف اللي بره دول زي زيهم ده انا احيانا بكتب على جروبات المكان اللي انا ساكن فيه يا جماعه هم ازاي الناس بتخش كده بدون كرنيهات احنا عاوزين محدش يدخل منطقتنا الا الناس اللي شبهنا حتى احيانا كده تحس انك داخل احيانا في مول معين في في منطقه زي دي تحس ان هو بيبصوا لك كده ايه ده ايه ده ايه ده انت جيت هنا ازاي سبحان الله احيانا النقص يعمل اكتر من كده احيانا لما يكون الانسان مبتلى بالنقص وشديد النقص بيكون عنده الازمه ديت بيكون بسبب ان هو عديم ليس عنده شيء يثق بنفسه فيه لان ما عندوش حاجه تشبعه داخليا فهو حاسس ان ايه الحاجه الوحيده اللي مميزاه هو العطاء الخارجي فلوس واخدها سواء من حلال او غيره فحاجه من الخارج هو قدرا مولود من اسره ليها قدر من التصدر فكل حاجه من الخارج عشان كده هو شايف عما حد يشاركه في الخارج ده يقول لك انت ليه جاي هنا لكن عما بيكون ممتلئ من الداخل بيكون انسان عاقل قوي شوفي انت اول ما واحد بيتقدم لبنتك يقول لك ده جاي ساكن في حدائق القبه او جاي من المقطم او جاي من مدينه نصر شوفي الهيبه اللي بتحصل في القلب عما يقول لك ده جاي من كومباوند مش عارف ايه في زايد او جاي من مدينتي او جاي من الرحاب اوه لا لا لا اقف انتباه ليه عشان يا شيخ ان اكرمكم عند الله ايه اه افتح قوس واكتب اللي جوه قلبك الانتباه ده فرق معاك ايه بقى خلي بالكم فالحاجات ديت احنا ممكن نقولها كتير لكن ما ننفذهاش خالص طبعا اه مراعاة الكفاءة الاجتماعية ده احيانا يكون جاءت به يعني بعض النصوص والمقاصد ولكن ثم ولكن ثم ولكن يعني انا اقول لحضرتك حاجة وانتوا قاعدين في حديقة الأسرة مع بعض كده وبتتعرفي على أسر زمايل ولادك والمدرسة عاملة رحلة وجايبة أولياء الأمور وحضرتك بتتعرف عليهم والد عبد الرحمن أستاذ دكتور في كلية مش عارف إيه بكندا والتاني ضابط مهندس مش عارف إيه كده قبطان مش عارف إيه والتالت والرابع والخامس في واحد تاني مدرس فيزياء التلاتة عندك ليهم نفس القدر في قلبك تحس إن الدنيا متغيرة طيب إيه الفرق ليه الفرق ده حصل في قلبك ليه ليه التقدير اختلف في قلبك هل لأن القبطان البحري أكرمنا عند الله وهل وهل وهل هل أنت بتحاسب الناس بما ظهر منهم خلي بالكم إن الموروثات ديت اوعوا تقابلوا بيها ربنا لأن هيبقى فيها مشاكل كتير ماشي اللي هيقول لي عادي مفيش فرق يعني لو راجع نفسه ممكن يلاقي إن في فرق الحاجات دي يا جماعة محتاجة إن إحنا نراجعها في أنفسنا إيه اللي يخلي واحدة النهاردة لما ما جابتش مجموع طب حاسة إن هي خلاص ضاعت حياتها أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليه؟ لأن المجتمع قال له مش هيكون ليك قيمة في التكريم لو سبت الحاجة دي فسبحان الله فالإسلام أتى إن يلغي النظرة دي تماما تماما ودي أحد يعني جمال الإسلام أن تنظر لي كامرأة لا تنظر لي لأي شيء آخر تنظر لي امرأة لها عقل ولها أخلاق بس تنظرش لحاجة تانية فعما تحترم عقل اللي قدامك وتنظر ليه بهذه النظرة حياتك بتكون مختلفة تماما تماما غير الأمور الأرضية ديت فلما كنا ندخل ونشوف في السيرة كده حلقة النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي إن الدنيا جميلة خالص وتلاقي إن الدنيا فيها الهدوء عشان كده إن الإسلام يذوب هذه الطبقية أحيانا في بعض البلاد العربية تروح لا فعلا المواطن مختلف ليه درجة مختلفة تماما عنك طيب ديت جاية ليه هل هو امتياز مثلا مروري يضايق لا لا لا امتياز في كل حاجة ده حتى أحيانا في الضيافة يعني لما تكون انت جنسية مختلفة غير ما تكون انت من ابن البلد وبعدين انت بقى زهراني اوه انت غم مثلا من عيلة كذا او من عيلة كذا ومن عيلة كذا فتلاقي ان ده طبعا في افاضل كتير لكن ستبقى ان دي ظاهره موجوده الظاهره دي اللي موجوده ديت محتاج ان الانسان يقف معاها وقفه يشوف هل هل اللي انا بعمله ده ده ديني قال لي اعمل الكلام ده ولا لا فنسال الله ان يهذبنا ويعلمنا بلال كان منزله مختلفه تماما فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لي مكانه مختلفه طبعا في بعض الناس ممكن يجي بقى يقول لك انزلوا الناس منازلهم طيب انزلي العالم منازله ما نعرف ايه هي منازل برضه ما هي المشكله المنازل ديت يعني ما معنى الحديث وما معنى المنازل ومين قال ان المنزله ديت اعلى من المنزله ديت مين اعلى ان منازل إن انك من دوله كذا يبقى لا انزلهم منازلهم ايه منازلهم يعني ان شاء الله هو عادي جدا مسلم قاعد في دولة والتاني مسلم قاعد في دولة ايه المنازل اللي هنا يعني المنازل دي اللي انا اقول لك حضرتك الى هرقل عظيم الروم خلاص ابي شيخي معلمي اه ده يستحق نتكلم بالطريقة ديت لكن نسأل الله العفو والعافية اخد بالنا قوي ان ان الحاجات دي يا جماعة مشكلتها انتوا عارفين ايه هي ان هي اصلها في القلب اصلها امراض قلبية طب وايه المشكلة المشكلة إن المرض القلبي ذنبه شديد أوي ذرة كبرت بتحرمني من الجنة ذرة تضيعني وتوديني في حتة تانية خالص فنسأل الله العفو والعافية بلال نشأ في أم القرى كان مملوك مملوكا لأيتام من بني عبد الدار وأوصى بهم أبوهم إلى أمية ابن خلف أحد رؤوس الكفر طبعا قبل ظهور الإسلام لما أشرقت مكة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم وهتف النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد كان بلال من السابقين الأولين إلى الإسلام ودي تعتبر حاجة عالية ولا حاجة يعني ده منزلة عالية ولا منزلة يعني غير عالية إن الواحد يكون من أوائل من إيه انسجم وآمن بالخير الذي عرض عليه دي تعتبر منزلة عالية ولا حاجة الناس ممكن نعير غيرنا بيها تعرفوا إن في ناس غيروا بعض بيها فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي يعني إيه الكلام ده بقى قوم نوح بيقولوا له إيه يا نوح للأسف اللي بيتبعوك مين ده شوية ناس ما بيفكروش ما بيشغلوش دماغهم طيب يا جماعة الخير اللي ما بيشغلش دماغه ده دي ميزة ولا عيب ميزة ولا عيب اللي ما يشغلش دماغه واحد اتعرض عليه حاجة وهو ما شغلش دماغه دي ميزة ولا عيب عيب صح عيب عما يكون ده عيب عما يكون ايه بقى عما يكون ده مش وحي عما يكون ده مش وحي لكن عما يكون كلام اللي خلقني وانا اقول لا انا اشغل دماغي ما اقتنعش الا لما اشوف دماغي فاهمين هم بيعاتبوا نوح بيقولوا له ايه ده انت معاك مجموعه مذهبهم زي مذهب الصديق إن كان قال فقد صدق بس إن كان قال فقد صدق بصوا يا جماعة انتوا عارفين اللمبة النور نور العربية انت بتنور العربية كشافات العربية امتى نور العربية بينور امتى انت ماشي في الطريق تنوره امتى بالليل صح بالليل فإذا طلع النهار وطلعت شمس النهار أطفأت المصباح صح فلا حاجة له كذلك العقل تعمله إذا إيه؟ إذا جاء الظلام فإذا طلعت شمس الوحي خلاص ليس للعقل إلا أن يخمد ويقول آمين ليه؟ النور مال الدنيا كلها كشاف العربية هيعمل إيه في وسط النهار ده؟ أعمل بيه إيه طيب؟ أنا ممكن عشان أطلع فايدة عشان أفهم أكتر فالمعنى ده مهم أوي إن إحنا ندركه احنا بندرك امتى العقل ضروري مش مهم ضروري والشرع والوحي يعني حمل حملة شديدة على من لا يعمل عقله لكن لا يعمل عقله فين في الوقت المناسب والمكان المناسب انك تعمل عقلك فين في الطريق اللي انت ماشي فيه ده البعيد عن ربنا لكن اول ما تعرف الحق تعمل عقلك تعمل عقلك خلاص تعمل عقلك مع ايه ما خلاص احنا يعني هو العقل عشان كان ينورك دلوقتي في نور موجود فما فيش داعي انك تضغط ويحصل ايه انك ترهق السياره وترهق البطاريه وتسيب النور لان هيعطل لو اشتغل في المكان اللي ما ينفعش يشتغل فيه فاهمين انا بقول ايه اتمنى طبعا ان الواحد فاهم كويس قوي الواحد يكون فاهم كويس قوي بالمثال انا اقصد ايه فما فيش حد ياخد مني يقول ان محمد بيقول ما نشغلش عقلنا عرفتوا بقى يعني ايه كلمة بادي الرأي هم كانوا عاوزين إن أتباع نوح يشغلوا دماغهم عما نوح يكلمهم يقول لهم أنا نبي وربنا بيقول كذا يقولوا لا ما تقتنعش طبعا أنت هتصدقوا ولا إيه؟ ده يا عيني ده الناس اللي تع... اللي اتبعوك ده اتبعوك من غير ما تف... ان هم يتفكروا وان هم يترووا كده ده مجرد ما دعوتهم اتبعوك ايه ده بقى ان شاء الله ده دول ناس ما عندهمش بصيره على فكرة الجملة دي لسه لغاية دلوقتي كتير من أهل الاستقامة بيرموا بيها وبيتم إرهابهم الفكري بيها ده انتوا مجموعة مش عارف ايه ده انتوا ما بتفهموش ده انتوا كذا ده انتوا كذا ده انتوا كذا ده انتوا كذا يعني مع الفارق الشديد بس من باب يعني يعني نقرب المسافات شوية تشعر انك واحد لسه في كلية طب أولى تانية سنة أولى في سنة تانية وجئت إن العالم كله إجماع من دكاترة من كل الأطباء في العالم بيقولوا بعد الدراسات وبعد كل حاجة إحنا خرجنا بالقناعة دي وفي تواتر طبي على هذا الأمر مفترض إنك تعمل معايا تقول لا أنا لازم أشغل عقلي قدام الناس دي كلها ومش مقتنع بالكلام ده كله حبيب قلبي المتخصصين في هذا المجال بالإجماع بيقولوا إن هذا الدواء سبب لهذا في إجماع جميع الأطباء فسبحان الله فإيه اللي بيحصل؟ عشان كده اوعى في يوم من الايام حد يرهبك بالكلام ده عادي جدا قبلهم اتقال عليهم بادي الراي وقبلهم اتقال عليهم ايه اساطير اولي والكتب الصفراء اللي هي بتاعه الاساطير دي واتقال عليهم قبل كده ساحر واتقال عليهم ايه مجنون فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وينفع بنا فبلال رضي الله عن بلال لما سمع كلمة التوحيد آه أسلج صدره فكان بلال من السابقين الأول فأسلم ولم يكن على ظهر الأرض من مسلم إلا هو وجماعة أقل من عشرة بضعة نفر من السابقين على رأسهم خديجة رضي الله عنها أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب عمار وأمه سمية المباركة المنسية كتير من النساء لا يعلموا كثيرا عن سمية سمية وده من جمال الإسلام برضه إن شوفوا سبحان الله من أوائل من أسلم بل أول من أسلم بالنبي خديجة امرأة وغادر النبي ورأسه على حجر امرأة وأول تضحية في الإسلام كانت من امرأة أول دماء سمية رضي الله عنها حاجة جميلة أوي أول شهيد وشهيدة أول هاي سبحان الله رضي الله عنها فعشان كأنها إشارة إن مش إن الرجال بس اللي هيبذلوا لهذا الدين لا النساء أنتم كنتم لكم السبق طبعا أنا لا أغازل الآن مشاعر النساء وأدغدغ العواطف عشان نكسب يعني نقطة ولا مش نقطة ليس عندنا شيء نحرج منه في ديننا فلنرضي نساء المسلم الحمد لله كل امرأة مسلمة راضية بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ليس في صدرها حرج تجاه هذا الدين وتجاه هذه الشريعة ولو جاء لها أثر ونص من كلام رسول الله أنها تفعل هذا لقالت سمعا وطاعة وإن كانت وإن كان هواي في غير هذا ولكن إجلالا لله ولرسول الله على الرأس والعين ده المسلم فتنا اسمه الإسلام يعني إيه إسلام مش إيمان وإحسان وكده اسمه الإسلام يعني الإسلام يعني استسلام يعني استسلام عارف لما واحد يقابلك يروح مطلع مسدس يقول لك ارفع ايدك فترفع ايدك وشك للحيط فالناس معديه يقول لك ايه يا عيني ده مثبتين واحد ومستسلم صح انت لازم كده تكون مع الشرع مستسلم خلاص طب انت في غايه الاستسلام لدينك حتى لو كان ضد هوايا طبعا في حاجات ضد هوايا وانا هنهى النفس عن الهوى زي ما ربنا رباني وعلمني في سوره النازحات وربط نهي النفس عن الهوى بالجنه لما قال الله سبحانه وتعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى فكلما انت ملكت من هذه كلما اقتربت من ماواك الجنه فالباب ده مهم قوي انا عارف ان هواكي وعارف ان هواك في اشياء ضد كلام مولاك لكن عما بتدوس على النفس بتحبها زي بالظبط انك بتروح تتوضى الفجر والميه ساقعه فالمية أنت كاره المية الباردة دي في الساعة لكن حبك للوضوء داس على هذا الهوى فاستمتعت بالوضوء فصار متعة قلنا أن بلال كان مسؤول أذان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة تانية بلال مسؤول عنها آه وده اللي هن إيه هنقوله في الجزء الثاني بعد المقدمة ديت عن بلال رضي الله عنه كنا بنقول أن بلال من أوائل من أسلموا مع خديجة وأبو بكر وعمر رضي الله وعلي عفوا رضي الله عنه وعمار وسمية صهيب الرومي المقداد بن الأسود وطبعا يعني تعب قوي قوي طب ايه تاني كان بلال ماسكه احنا قلنا الأذان في حاجة تانية اه خلونا كده نروح المدينة وبعدين نرجع تاني لبلال في اللقاء القادم إن شاء الله وبلال رسول الله خير بلال عبد الله ابن لحي الهوزني بيقول لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب بالشام فسألته كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له احكي لي يا بلال نفقة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته في الإنفاق حياته المالية بيسألوا على ليه حياة النبي والأمور المالية يعني قال ما كان له شيء بلال هيحكي بقى يقول ما كان له شيء كنت أنا الذي ألي ذلك من منه منذ بعثه الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام على الجمال ده ماسك خزنة النبي الأمور اللي متعلقة بالإنفاق مع بلال عارف كده أمين الصندوق أمين الخزنة مدير المالية حاجة كده جميلة أوي يا إيه الجمال ده هو أمنه على الوقت وأمنه على المال فسبحان الله فكان بلال يقول له إيه ما كان له شيء النبي ما كانش ليه حاجة يعني كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله الله سبحانه وتعالى حتى توفي صلى الله عليه وسلم ثم حكى له قصة جميلة أوي بيقول وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عارية يأمرنا فأنطلق فأستقرض بيقول بلال إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا أي يعني ليس عنده كمال كسوة يعني عنده كسوة بس بسيطة فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نكسي إخوتنا يا سلام لو لو الأثر ده عملناه سبحان الله كلكم عاري إلا من كسوته بس تكسوني أكسكم يا سلام لو إحنا عملنا فعلنا الحديث ده في حياتنا إنك تشوف كام واحد أشبه بالعريان أشبه بالعريان يعني ليس لديه ما يكفيه كما قال النبي نساء كاسيات عاريات هو وصفها بالعري ليه؟ لأن هي لابسة ومش لابسة وديكم شايفين البنات في الشارع عاملين ازاي دلوقتي حتى اللي ظاهرهم بيقولوا ان احنا لابسين بين قوسين الحجاب لكن طبعا ده مش اسمه حجاب ده حاجة كده ملزوقة على الشعر فالبنطلون اللي انت لابساه والحج والشكل والشرب اللي انت حاطاه على دماغك ملوش علاقة بالحجاب الشرعي ده ليه علاقة بأي حاجة تانية بس مش الحجاب الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى هم النساء مش ماشيين عاريات لكن عشان في أجزاء كتيرة جدا متجسدة ومكشوفة كأنهم هكذا فالنبي يقول فرأ فيقول بلال كان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرنا فأنطلق فأستقرض يعني أستقرض يعني فأستقرض يعني أروح أطلب أخد قرض من حد أستلف ياه شوفوا الشعور العالي تجاه أخوك المسلم فأستقرض فأشتري له البردة أروح أشتري لي كسوة فأكسوه وأطعمه من يومين أو أمس يعني كنت أتكلم مع عن حد يعني واحد قال لي تعلم هذا الرجل كم ينفق على كم أسرة كم أسرة يعني ينفق عليها قلت أعلم أنه أسر كثير يعني لكن لا أعرف كم قال هذه المؤسسة التي يتبعها تنفق على خمسين ألف أسرة في الشهر وده ببيانات بيانات و قلت ده سبحان الله في ناس عايشين وسطينا كده ممكن الدنيا تبقى كده محدش يتواصل معايا ويقول لي مين هم وعايز اعرفهم ماشي اعتبروهم ماتوا وربنا ايه رزقهم حسن الختام كان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرنا فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين واحد من المشركين وقفني في الطريق فقال يا بلال إن عندي سعة يعني أنا عندي فلوس كتير وعندي مال فايض فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت فاهمين؟ بلال بيقول إن الراجل ده قال له يا بلال أنا عندي فلوس فائض فيعني بدناكش تلف على الناس لو عاوز حد خد مني أنا عادي يعني بيقول فلما كان ذات يوم طبعا هو كان اتفق معاه وكان بياخد منه المال لما كان بياخد منه المال بلال كان بيديله إيه؟ يعني ايه ايه المقابل لو بلال ما ادوش فكان بلال يقول له لو انا ما جبتش الحاجه في الوقت ده اسير عندك عبدا يعني ايه او ان الراجل يعني يقول له هشترط هاخد منك تجيب لي عبد يعني او حاجه قبيل من ذلك يعني انك تجيب لي عبد يخدمني لغايه ما ترد وتديني حاجه مقابل المال وترجع ايه لغايه ما ترد يعني المال المهم يقول فلما ان كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاه فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار عصابة كم واحد أما واحد يقول لك عصابة عصابة يعني كم واحد العصابة من عشرة من أربعين يقول فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما أن رآني قال يا حبشي قلت يا لباه يعني يا لبيك فتجهمني يعني بصلي كده التجهم وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر يعني الوقت اللي احنا هنتفق انك ترد علي المال قال قلت قريب قال إنما بينك وبينه أربع أي أربع ليالي فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك هاخدك عبد وخليك ترعى الغنم لو أنت مكان بلال ماذا تفعل؟ احكي لي عن مشاعرك لو أنت مكان بلال دلوني يا أولي الألباب خوف وقلق هلجأ لربنا هحزن ما زالت مدة ماشي ما أنت بقالك أربع أيام هطلب المال من بيت المال ما هو ما فيش بيت مال دلوقتي لو ما كان في بيت مال كان هيستقرض ليه هشتكي للنبي مش ممكن تروح ممكن تروح للنبي هو المال ده اصلا بلال ماله ومال المال ده صح هو بلال كان خد المال ده ليه هو مش بلال واخده للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ممكن يقول يا رسول الله انا ماليش دعوه رسول الله انت اللي كلفتني انا مالي يا جماعه الناس بتطلع النبي دايما من المشهد ليه ده رسول الله خلاص اي توجيه منه انت طلع نفسك من الحدث سبحان الله فماذا فعل بلال قال فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس يا جماعة الصحابة متربية قوي قوي حتى في ال... في ال... وهو بيعبر بيعبر بأدب يقول لك فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس جالي هم عجيب وحزن وغم بس بدل ما يدن يحكي عارف كده بعض الناس يقول لك يا شيخ والهم يقطر ومش عارف فين والحزن وبتاع ويا عيني وعلى اللي حصل في قلبي و... وعرقي والقصص اللي انتوا عارفينها دي قال فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة العتمة اللي هي إيه الظهر ولا العصر أيوة كده العشاء قال حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله انتوا فاهمين إن بلال بيحكي القصة كلها ليه صح؟ بيحكي لك مشهد من إجابة السؤال هو بيقول له احكي لي على نفقة النبي قال له النفق النبي ما كانش عنده نفقة ولا حاجة ده أنا اللي كنت مسؤول وبدأ يحكي له قصص من هذه ما يعضد ما قاله قال حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا سلام على الجمال داخل مؤدب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هي... هيقرب مين يا جماعة ما هو مين اللي هيقرب من السراج المنير مين اللي هيقرب من الجمال ده قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي مش داخل بقى مهموم ومتضايق ورسول الله في موضوع كده أنا ماليش دعوة بيه لا لا لا بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي يا بيقول له ايه بقى ليس عندك ما تقضي عن مين عني ولا عندي ولا انا عندي وهو فاضحي مش ممكن يقول له يا رسول الله وليس عندك ما تقضي عنك رسول الله بس احنا عايزين نتفق بس ان المال ده مش بتاعي يعني ايه عشان بس يعني إيه؟ تقريبا في الزحمه كده انا ممكن انا اللي اتحاسب على المشاريب دي مش في ناس ممكن تشوفها كده ويقرأها بالطريقة دي لا هو بي لا مؤدب مؤدب حتى وهم بينقلوا الأخبار اللي فيها توتر بينقلها بطريقة مختلفة تماما فعنده رقي خاصة إن الراجل وهو بيكلمه في رواية قال له كلمة ناشفة قال له إنما بينك بينك وبينه أربع فآخذك بالذي عليك فإني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك علي ولا كرامتك كرامة صاحبك أنا مش اديتك كرامة يعني ولكني إنما أعطيتك لتجب لي عبدا فأردك ترعى الغنم كما كنت فيعني واضح إن إيه سبحان الله فبلال عالي قوي قوي فبي وعالي إيه وهو بي يعني سبحان الله جميل يا جماعة وأنت بتخبر والدك والدتك من له شأن من له مقام تخبره بشيء في توتر أو في هم خليك كويس مش مثلا في حاجه اتكسرت يا ماما وده ينادي من المسقط وده يرن الانتركام وده يرن على والده وده ايه في ايه تعالي خبر موضوع كبير ومش عارف ايه ومش هنعرف نحكي طب بص هحاول أسج... اصور لك حاجه من بعض ما حدث في البيت يا عيني الام اصلا ممكن تجي لها الجلطه ولا واحد مثلا والده ولا تعب ولا حاجه يرعب اخواته بتاع يا جماعه يعني لو تقدروا تيجوا دلوقتي بس الوالد تعبان شويه والدكاتره بيقولوا لازم ايه يتحجز مش عارف ايه مش تتصل وتعيط ويقول لك ايه يا ابني في ايه ما تعيط يا حبيبي رد عليا لا لا انا عايز اسمعك بكائي شويه فسبحان الله يعني نسال الله ان يرزقنا بالاتزان النفسي والتوفيق قال وليس عندك ما تقضي عن عني ولا عندي وهو فاضحي فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه يا رسول الله إذن لي اللي أنا استخبى أروح عند بعض الأحياء اللي أسلمت اللي أسلموا اللي على الأطراف دي أختفي شوية عقبال ما ربنا يرزقنا وبعدين نديله حاجته عادي انك تقترض من واحد كافر ما فيش مشكله معامله لا باس فهو الراجل اللي انا بجاوب على اللي بيسال يعني هو كان ينفع ان هو يستلف يعني ابتداء النبي اخذ يعني درع من رجل يهودي قصدي اخذ شيء وارهن وتعامل بالرهن مع غير مسلم وكل طبعا اللي شغالين في الشركات ال multinational والكلام ده كله معاملاتهم مع مين يعني مليانه عندهم معاملات بيوع وايجار وحاجات كلها مع ناس غير مسلمين المهم النبي صلى الله عليه وسلم بلال بيطلب منه طلب بيقول له ايه فاذن لي ان انا استخبى يعني شوف بس شوف الجمال بيقول له ايه حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني ايه ما يقضي عني يا سلام فخرجت حتى اذا اتيت منزلي دعوا العطر يدخل وينساب في انوفكم قال فخرجت حتى اذا اتيت منزلي فجعلت سيفي احنا دلوقتي بالليل ولا بالنهار فبقول انا رحت له على العتمه يعني بعد العشاء وقلت له يا رسول الله اذا الموضوع ده بالليل قال فخرجت حتى اذا اتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي الجراب ده اللي هو الوعاء الجلد اللي بيحطوا فيه متاعهم يعني اكل كده وبتاع ونعلي ومجني مجني ده المجن ده اللي هو الترس اللي بيحتمي بيه فقال وضع الأربعة دول عند رأسه ما هو ده كان بيتهم هو ده الموبايلات بتاعتهم ده التابلت وده اللاب وده اللينوفو بتاعه وخلاص هو دي ودي السماعة هي دي الأربع حاجات اللي معاهم سيفي الجراب بتاعي نعلي خلاص الترس بتاعي عند رأسي حطهم جنب ايه راسه يعني رتب كده المخلة بتاعته زي ما بيقولوا إيه بيحكي لك بلال على الهم بقى بقول فكلما نمت ساعة استنبهت انتوا عارفين يا جماعه المهموم ما بينامش المهموم ما بيعرفش في اتنين ما بيناموش الجعان والمهموم ماشي والجعان ما بينامش عشان مهموم برضه يقول فكلما نمت ساعة استنبهت صحيت فإذا رأيت علي ليلا نمت حتى أسفر الصبح الأول مع اللي بيفكر برضه أمه مهموم بالتفكير فإذا انشق عمود الصبح الأول يقول حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق عمود الصبح الأول اللي هو إيه الفجر الأول اللي بيسموه الفجر الكاذب يعني اللي هو قبل الفجر تقريبا إيه بنصاية ساعة إلا فبيقول أنا صحيت مثلا الفجر دلوقتي خلينا نقول يعني تقريبا الوقت ده على الساعة 4 كده يقول حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق عاوز يمشي بالليل بدون ما حد يحس محدش ياخد باله منه فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال يسعى يعني يجري وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فبيجري هو في ناس كده عم بتكون يعني رايحة المشوار بينجز في واحد بيروح كده إيه لا فإذا إنسان يسعى يدعو يجري يدعو يعني ينادي يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا الكلام الجميل يا جماعة شوفوا المجتمع اللي بيكون صاحي بالليل ده فكرة احنا برضو احنا مجتمعاتنا صاحية بالليل زي مجتمع المدينة لكن كل واحد بقى هناك من يبيه يعني يبيتون لربهم وهناك من يبيتون للهوهم قال فانطلقت حتى أتيته يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى البيت يعني فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن بقول شفت أربع جمال بركة قدام بيت النبي وعليها الأحمال الله الله فاستأذنت أنا حاسس إن بلال داخل سبحان الله يعلو أسنانه لمعانا هو كده يا جماعة أي حد بيجيب رسول الله يفرج عنه يا بلال أجب رسول الله شيل بلال وحط سنة رسول الله يا فلان أجب سنة رسول الله والله لتجد اللمعان يا فلانه أجيبي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا سلام على الجمال بقول له إيه أبشر شوف سبحان الله لما تكون أنت حريص إنك تبشر إخواتك الله أكبر نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله وكلمة أبشر دي يا جماعة من السنة في أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال الرجل قد أكثرت علي من أبشر فأقبل أبو موسى الأشعري بيقول أنا كنت عند النبي وجاله أعرابي فأتى النبي الأعرابي ده فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئته الغض... كهيئة الغضبان النبي يعني فقال رد البشرى فاقبلا فاقبلا أنتما اقبلوا أنتوا البشرى بقى قال قبلنا شوفوا يا جماعة ثم يعني قصة مشهورة بقى إيه نقولها في وقت تاني الخلاصة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبشر في ناس كتير للأسف يعني من مزايا الخليج إن عندهم الجملة ديت على لسانهم حتى عملوا نظام اسمه أبشر أي حد يقول لك أبشر لكن احيانا لما بتستعمل في غير موضعها وانك عشان يعني تريح اللي قدامك احيانا تميت الكلمه فتبقى جسد بلا روح فانتبهوا فانتبهوا اوعوا تموتوا كلام السنه نفخت فيه الروح كلمه ابشر دي كلمه جميله لو استعملت الاستعمال الجميل فقال النبي لبلال ابشر فقد جاءك الله تعالى بقضائك يا سلام ما قالش فقد جاء الله بقضائي صح قال له ايه بقضائك ففي البشرى النبي صلى الله عليه وسلم اداها هو بس بلال برضه لسه مش فاهم قوي لكن هو مستبشر لان شاف الحاجه اللي بره قال له الم ترى الركائب المناخات الاربع فقلت بلى اه شفتهم طبعا قال إن لك رقابهم وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك عظيم فدك ده بلد على بعد من المدينة بعت للنبي هدية فاقبضهن واقض دينك ما قالوش واقض واقض ديننا لا لا واقض دينك ففعلت يا سلام قال ثم انطلقت إلى المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد احنا دلوقتي بالليل ولا بالنهار يا شباب خلاص احنا على الفجر اهو صح احنا دلوقتي بقينا على الفجر لان خلاص الموقف ده حصل قبيل الفجر يعني احنا بنتكلم دلوقتي خلاص في نور الصبح قال ثم انطلقت الى المسجد ورحت طبعا هو راح وزع وعمل وبتاع فاكيد ايه خد طول النهار لان في روايه اخرى اللي بلال بيقول ايه بقى بيقول ففعلت فحططت عنهن أحمالهن ثم عقلتهن ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح حتى إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقول أنا أول ما طلعت من عند النبي في الصحر رحت رابطهم شلت الأحمال الأول نزلتها ورحت رابط رجليهم وبعدين رحت مأذن الفجر حتى طبعا أذان مختلف تماما عن أذان العشاء أكيد كان أذان العشاء في هم أذان الفجر يعني سبحان الله الدرر المنصور تخرج من بين الحروف قال حتى إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم خرجت للبقيع فجعلت أصبعي في أذني رحت رايح كده ناحية البقيع وهو أمام قدام في القبلة يعني وبعدين فجعلت أصبعي في أذني فناديت من كان يطلب رسول الله دينا فليحضر اللي ليه حاجة عند النبي يجينا فما زلت أبيع وأقضي وأعرض فأقضي كله حتى إذا فضل في يدي أوقيتين أو أوقية ونصف وانطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار فإذا النبي جالس في المسجد وحده فسلمت عليه شفت الجمال فهو بيقول إيه فانطلقت إلى المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه قال ما فعل ما قبلك طمني عليك ايه اللي حصل شوفوا التفقد يا جماعه للرعيه والتفقد للاحباب قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خدتوا بالكم من حاجه حصلت دلوقتي في الكلمه قد قضى كل الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خدتوا بالكم في الجملة دي في حاجة اتغيرت في كلامه نسب الآن القضاء للنبي كان في الأول يقول له إيه يا رسول الله ديني قضاء بتاعي أنا لكن لما المشكلة اتحلت يعني في الأزمة شالها هو لما اتفكت اداها للنبي ايه الجمال ده يا جماعه الناس دي مؤدبه قوي الناس ديت اتصنعت صح عشان كده اما تيجي تقعد انا يعني في بعض الاخوات كده احيانا تبعت لي رساله استفسار انا احيانا قبل ما بجاوب يعني لو جاز لي اللي انا يعني اديها هديه على رقي الاستشاره والادب وهي يعني حاجه كده يعني لولا ان انا يعني المجالس بالامانه انك تطلع الرسائل دي وتقول يا جماعه شوفوا الادب والرقي اما حد يبعت رساله فسبحان الله نسال الله ان يرزقنا الادب قال قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى شيء ايه بقى القصه الجميله وايه العمق الرائع ده طبعا في سؤال جميل هو لو كان استتر هذا الرجل عن الايه لا هو بلال رضي الله عنه مش استتر عشان ياخد الدين لا هو باقي أربع أيام في الدين بس الراجل بدأ يهدد هو خايف إن يحصل تهديد فهو عاوز إن الأربع خمس أيام دول يعيشهم في أمان وليس المراد إن هم يعني والعياذ بالله ياكلوا الحقوق وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو من يحكم المدينة فبسهولة جدا لو الموضوع أخذ حقوق كان لكان المسلمين أخذوا الحقوق وانتهى ولكن مدينة العدل فبيقول له قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله فلم يبقى شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل شيء هو بقي حاجه قلت نعم قال انظر ان تريحني منه يا على الجمال هو حكى القصه كلها عشان الجمله دي هو بيقول له احكي لي على نفقه النبي وحياته الماليه كان عايش ازاي فهو حكى له المشهد كله عشان اللفظ اللي جاي ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبلال ايه؟ باقي حاجه يا بلال اللي انت خدته كله؟ قال له اه يا رسول الله بقي. قال انظر ان تريحني منه. يعني بالله عليك ريحني منه. وبعدين النبي يضغط عليه يقول له ايه بقى؟ فاني لست بداخل على احد من اهلي حتى تريحني منه. يا الله. بقول له انا مش مروح. لغايه ما تريحني منه. شوفوا الجمال انك تضغط على اللي قدامك ضغط ادب احنا دلوقتي بقينا ايه احنا احنا قلنا دلوقتي هو خد الاربع ركائب ووزعهم طول النهار وقاعد مليان فخلاص احنا دخلنا فين دلوقتي بالليل رجع المسجد لقى النبي قاعد لوحده صح فاحنا دلوقتي خلاص قربنا من المغرب فايه اللي حصل قال بلال فلما صلى صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني ياه يبقى النبي قاعد فين؟ قاعد لغايه العشاء لسه ما دخلش بيته. قال ما فعل الذي قبلك؟ عملت ايه؟ قلت هو معي لم ياتنا احد انا مش لاقي حد يا رسول الله امال انادي في الناس وبتاع مفيش حد بيجي. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. يا الله خلاص انا مش مروح احنا النهارده قاعدين في الجامع قال بلال حتى إذا صلى العتمة من الغد دعاني تاني يوم العشاء قال ما فعل الذي قبلك قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله قال الله أكبر الحمد لله ليه قال بلال شفقا من أن يدركه الموت وعنده شيء لا ينفقه النبي من أموال الصدقات بيقول النبي كان خايف ان يموت وعنده مال المفترض ينفقه سبحان الله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام بيصلي العصر اول ما قال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بيقعد يقول الاذكار المره دي يتحرك الصحابه استغربوا قوي النبي ساب الامامه وراح رايح على البيت وبعدين رجع تاني فوجد في اعين الصحابه الاستغراب والدهشه فقال لعنكم وجدتم يعني في أنفسكم من هذا تذكرت دراهم لنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أموال عنده من مال الصدقة خشيت أن أقبض ولم تنفق في سبيل الله وأنا مش هوصي بيها ياه حساسية عالية أوي أوي سبحان الله مع أموال الناس فما بالك بقى أموال المسلمين وأموال الجمعيات الخيرية وأموال وأموال وأموال ربنا يرزقنا من التوفيق قال بلال قد أراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك شفت الراجل اللي كان في المقطع بيقول له حلال ده يا ابن عمي آه سبحان الله في ناس كده تاخد جنيه تاخد 100 جنيه يقول لك حلال ده يا ابني هم عندهم الحساسية دي كلما كان الإنسان منتظر وينظر ومشغول بذكرى الدار الآخرة كلما كان قلبه منتبه قال بلال ثم اتبعته مشيت معاه بقى حتى إذا جاء أزواجه يبقى بقاله كام يوم ما دخلش النبي صلى الله عليه وسلم احنا النهارده العشاء اهو بقاله كام يوم من فجر امبارح من فجر امبارح ما دخلش البيت ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه أدي يا عم اللي أنت يا عم عبد الله يلي بتسألني عنه بتقول لي كيف كانت نفقة رسول الله أدي يا سيدي القصة وديني حكيت لك إيه حاجة من اللي إحنا كنا عايشينها أنا مع النبي وديت الأمور بتاعتنا فما رأيكم في قصة بلال مع نبيكم صلى الله عليه وسلم حاجة يعني فخر هذا دين أنزله الله حتى لا يبقى في صدرك حرج حرج منه تفتخر به تفتخر أنك من أمة فيها محمد صلى الله عليه وسلم وفيها هؤلاء الكوكبة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا العيش مع هؤلاء وأن نتدبر حال هؤلاء والتأسي بهؤلاء ومثل هذه القصص هي التي تحكى لأولادنا هي دي القصص يا جماعة اللي ننيم أولادنا عليها مش أقول له هحكي لك قصة قبل النوم أحكي له القصص الجميلة دي هي دي القصص اللي تربي الإنسان بدري بدري والقصص الناس بتحبها والحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها من شاء فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته